أيها الأخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا طفل احنا موضوع حلقة النهاردة على مشكلة جديدة عند الأطفال وهي مشكلة الغيرة عند الأطفال دايما بنلاقي سؤال بيجي لنا ده ابني لما ساعة لما جاله أخ أو أخت صغيرين بدأ يعمل حركات ما كانش بيعملها قبل كده بدأ يغير بدأ ياخد مكان أخته بدأ يضرب أخته أو أخوه بدأ عايز يعمل حاجات مختلفة بدأ يتغير في الكلام احنا كان حديثنا الحلقة اللي فاتت عن مسألة تأخر الكلام وكان في بعض حتى السائلات اللي سألوا على مسألة ان الطفل بدأ يتهته لما جاله أخ أو أخت أصغر منه مسألة الغيرة أولا مسألة الغيرة دي مشكلة موجودة في كل البشر ربنا سبحانه وتعالى خلق فينا جوانا روح التنافس التنافس يعني ان النفس البشرية دايما عايزة تكون هي الأحسن وهي الأقوى وهي اللي تلم اكتر حاجه ليها وهي في في جواها حاجه زي الطمع او الجشع او الاثره اللي هي بتحب نفسها اكتر من الاخر وده موجود جدا عند الاطفال ليه لان الطفل بي لما بيتولد وبعد كده بيلاقي الاهتمام كبير جدا خصوصا في السنه الاولى والثانيه بيلاقي اهتمام عالي قوي من الاباء والابناء والامهات فبالتالي عاوز اكتر وعاوز كمان وكمان الطفل بيتولد بيبقى فاهم ان كل حاجه موجوده في البيت ده بتاعته الاب موجود علشان يجيب له الحاجة اللي هو عاوزها والأم موجودة عشان تلبي له الطلبات اللي هو بيطلبها فبالتالي هو عم عايز كمان وكمان وكمان ودي طبيعة في النفس البشرية لذلك لما يجي حد تاني ويطلب بعض الطلبات اللي هو بيطلبها لابد أن يغير لأن النفس البشرية كانت عاوزة كل الحاجات دي لنفسها بس زي بنشوف مثلا في عالم الكبار بنلاقي ان الكبير مثلا واحد ربنا رزقه بالمال غني وما زال برضه عاوز اكتر واكتر لا يشبع كويس واللي عاوز منصب بيبص المنصب الاعلى واللي عايز اعلى يبص للاعلى حتى لو وصل لرئيس الجمهوريه مش عايز يسيب مكانه ابدا لان هو ده اعلى حاجه هو شايفها في الوقت الحالي فالنفس البشريه دايما طماعه دايما عاوزه دايما عايزه تكوش على كل حاجه لنفسها بس ولذلك عند الاطفال لما هم بيتولدوا بعد كده بيفهموا ان كل حاجه موجوده في البيت بتاعتهم وليهم لما يجي حد يشاركهم في هذه الحاجات يبتدي بقى حس التنافس يزيد عند ال عند ال عند الاخوات الاكبر بحيث ان في حد صغير جه وعمال بينافس في هذا في في هذه طلباته في هذا البيت ويشاركه في كل حاجاته واحتياجاته لذلك بيبتدي بقى ايه ان في غضب وكراهيه حقد خناقه ضرب عنف عند كل دي حاجات بنشوفها في الاطفال لما بيحسوا بالغيره من بعضهم البعض الحقيقه ان الغيره يعني لو احنا عرفناها بنتكلم على ان هو يعني شعور مركب من حاجات كتير اللي قلناها عندنا كراهية عنف عند حزن حتى في درجة من درجات الحزن بيكون, بيكون موجود جوه اللي عنده الغيرة دي لما بيكون هو زعلان علشان التاني خد حاجة هو كان عاوزها لنفسه فدي كلها بتبقى موجودة جوه الطفل اللي بيكون عايز اللي بيكون حاسس بالغيرة وده برضو مش معنى الكلام ده مش موجود في الكبار نفس الكلام ده موجود في الكبار اللي بيغير من الآخرين في عالم كبار برضه عنده الكراهية والحقد والعنف والعند والحزن اللي جواه كل ده موجود وفي فرق بقى في عالم الكبار بين الغيرة والحسد الغيرة بتخلق شوية في غيرة محمودة اللي بتخلق شوية نوع, نوع من أنواع التنافس اللي هو أنا غيران لأن في واحد شاطر فبالتالي أنا بحاول أبذل مجهود أكتر علشان أبقى أشطر منه في واحد ناجح بحاول أبذل مجهود أكتر عشان أبقى أنجح منه لكن الحسد بقى لا ده أنا غيران منه هو أحسن مني فأنا بحسد او انا بقر زي ما بيتقال باللغه العامه بقر عليه عشان يبقى اوحش مني او يقل من من من عوامل خارجيه مش مش بحاجه مش شطاره مني لكن انا بحاول اعمل حاجه معينه بحيث ان انا اقلل من التفوق بتاعه او النجاح بتاعه ولذلك هو ده معنى الحسد لكن ده مش موضوعنا قوي عند الاطفال لان الاطفال مش عندهم حس او فكر الحسد عامه لو انما موجود موضوع الغيره ولكن الغيره في السن الصغير هو سن سنتين وثلاثه اربعه بتلاقي ان الغيره مش مبنيه على ان انا ازود من امكانياتي ده بالعكس ده من حاجات اللي هنشوفها دلوقتي في في موضوع الغيره من سمات الغيره ان يحصل حاجه زي النكوص يعني ايه كلمه النكوص النكوص معناها ان انا برجع بسني لورا ازاي يعني المفروض الانسان بيكبر مع الوقت بيقعد يقف يمشي بعد كده يجري بعد كده بيعمل حاجات بيتكلم عادي بيتعلم ان هو يعمل مثلا الحمام في التواليت كل ده حاجات بيتعلمها مع الوقت طب يعني ايه نكوص؟ نكوص يعني بتحصل ازمه نفسيه عند الشخص مثلا وليكن الطفل، الطفل بيرجع بسنه لورا، يعني ايه؟ يعني الطفل مثلا كان بيتعلم ان هو يعمل حمام في التواليت عادي، بدا بسبب الازمه النفسيه زي ما جاله اخ جديد او اخت جديده بدا ان هو يعمل يتبول لا اراديا على نفسه مره ثانيه، او ان هو كان بيتكلم بشكل كويس بعد كده بدأ يتهتف الكلام أو إن الكلام يتعطل أو حتى ما يستخدمش الكلام كتير يستخدم لغة الإشارة زي ما كان قبل كده ده اللي هو بيرجع بسنه لورا وده دفاع نفسي لا إرادي يعني إيه يعني النفس البشرية في حاجة اسمها الدفاعات لو أشرحها سريعا كده زي ما الجسم له حاجة زي المناعة المناعة يعني إيه يعني أي فيروس أو ميكروب بيجي لي من بره أنا عندي جهاز مناعي جوه الجسم بحيث إن أي حاجة غريبة بتخش على الجسم على طول الجهاز ده بيهاجم هذه الحاجات الغريبة على الجسم بحيث ان هو يدافع على يدافع عن الجسم اللي هو المادي المحسوس يدافع عن الجلد والعظم والعضلات والدم والرئة والمخ والقلب إلى آخره ده اللي هو الجهاز المناعة العادي اللي, اللي, اللي احنا بنشوفه كحاجة محسوسة طيب هل النفس البشرية فيها دفاعات اه يعني ايه يعني مثلا انا دلوقتي انا كنفس بشريه عاوز ادافع من صدمه معينه واحد عمال يجي يقول لي والله انت وحش انت سيء انت انت مش نافع انت انت انت على طول انا الدفاع النفسي عندي بيقول لي ايه لا اراديا طبعا بيجي يقول لا ده انت اللي ما تعرفنيش كويس ده انت اللي مش فاهم حاجه ده انت اللي اللي, اللي بيتهيأ لك ده انت ده اللي هو اللي بنسميه الانكار الانكار اللي هو انا بحاول استخدم اسلوب معين علشان ادافع عن النفس البشريه بتاعتي علشان ما تتجرحش من الصدمات اللي عماله بتاخدها مثال آخر مثلا واحد جات له لا قدر الله صدمة هو إيمانه بالقضاء والقدر كمثال اللي هو التقبل الأكسبتنس التقبل ده بيخلي التقبل الصدمة على النفس البشرية أهون إنما لو لم أقبل بتلاقي على طول الصريخ والعياط والزعيق مثلا وبنشوف الكلام ده كتير في حالات الوفاة على طول إن إيه الصريخ والعياط والصويت ساعة الصدمة اللي هي مثلا موضوع الوفاة عشان كده ربنا خلق لنا الدفاعات النفسية دي الموجودة في النفس البشرية اخد اتصال وارجع لحضراتكم ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور الحمد لله تمام أطول الله عمرك وأحسن الله عملك ربنا يبارك الله حضرتك.
فيك وفي كل العاملين في قناة الحكمة امين ربنا يبارك فيك بعد إذنك معايا بنتي عندها 11 سنة اه آه، أنا مخلفة بنت تانية آه، عندها تقريبا في حدود سنة اه البنت الصغيرة الكبيرة عصبت الصغيرة بطريقة فوق الوصف يعني حضرتك بص ما بطريقة ما تتخيلهاش لدرجة ان الصغيرة دلوقتي آه، آه، الكبيرة ممكن تبقى جاية من بره مجرد ما تسمع صوتها تتخض منها آه.
وتخاف وتعيط ابتديت ان انا اكلمها و... واقول لها لا دي اختك وحبيبتك واكلمها وكده فابتدت ان هي يعني بتعاملها برفق شوية لكن البنت الصغيرة اللي عندها سنة عصبية بطريقة فوق ما حضرتك تتصور تمام.
يعني ممكن حضرتك تخليني قاعدة مش واخدة بالي وتديني بالقلم على عيني تشدني من النضارة ممكن تكسرها آه، اي حاجة في ايديها تروح حتفاها في وش اي حد تمام آه، لما تتعصب تقعد تضرب كده على المخدة تضرب في الارض آه، هي اصلا مولودة ب- بافتاء عندها اه فالفتاء ده يعني مع العصبية بيكبر في سرتها تمام فالله يكرمك بس تفيدني اعمل ايه في الفتاء هي انا كنت وديتها لاكتر من دكتور وهي عمرها شهرين فقال لي مش هنقدر نعمل لها اي حاجه الا بعد سنه تمام فدلوقتي انا يعني هي ان شاء الله أربعة أربعة اللي جاي ده هتتم سنه فمش عارفه الفتاء يعني احيانا تبقى بطنها كده ايه عاديه مجرد ما تنفعل ابص الاقي سرتها دي تخرج لبره وتزرق وبتبقى بطريقه وحشه وبعدين اكلتها ضعيفه جدا فالله يكرمك جزاك الله كل خير تقول لي بس اعمل ايه معاها ربنا يعزك ويرفع طيب قدرك ثواني آه، آه، بارك الله فيك ربنا يبارك جزاك فيك رب- ثواني بس حضرتك آه، حضرتك انا فهمت موضوع العصبيه بس مساله ان هي بتحدف حاجه او تضرب حد فجاه ده ده احنا م- يعني ما بنسموش قوي عصبيه قد ما بنسميها اندفاعيه انما لو هو مقترن ال- الضرب ده لو مقترن بان انا ببقى عصبي جدا ده اسمه عصبيه فهي هل هي عندها اندفاعيه فاهم قصدي ايه يعني لو انا قاعدين هادين وفجاه بضرب واحد ده اسمه اندفاع فاهماني انما لو انا عصبي بضرب يبقى دي عصبيه اه لا هي ممكن تكون مثلا قاعده وحد ينرفزها فتروح ضربه اي حاجه كده بايديها آه، اوقات تصحى من النوم تروح ضربه كده بايديها على المخده لو ما لقتش حد قدامها آه، اي حاجه في ايديها تروح رمياها آه، مفيش عندها ان يعني ايه آه، تقعد لا كده ما تعمليش كده غلط احيانا بتضربني ب- ب- بعنف وبشده طيب فاروح بتعملي إيه ضربها بقى؟
لما لما
حضرتك بتعمليها ايه لما تضرب لما تضرب حضرتك يعني بحاول اوقات كتير ايه اضربها على ايديها بالراحه اوقات اقول لها لا كده لا كده غلط تمام.
كده ما ينفعش واروح ايه تروح مقربه مني كده وتقف وبعدين تروح فاتحه بقها وت- وتقرب عليا كده وتبقى عايزه تبوسني وتفضل ساكته كده شويه وتبوسني يعني إن زي اللي ايه انا زي اللي بتتاسف لي او بت بتقول لي انا غلطت تمام آه، بعدها بشويه بيرجع نفس الموضوع هو هو تمام طيب حاضر حاضر ارد على حضرتك حاضر اخد كمان اتصال ايوه السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل حضرتك لو سمحت يا دكتور انا عندي بنت بفضل الله عندها ست شهور مم.
ما بتنامش غير على دراع والدتها او دراعي لو حطيناها مثلا في مكان سريرها يعني تصحى على طول تمام
هنعمل ايه مثلا او نهيئ الجواز ده عشان تبدا ايه طبعا ست شهور طبعا ممكن تبدا المفروض دلوقتي تبدا اللي هي تنام لوحدها على السرير ايوه
فهنعمل ايه مثلا في الوقت دوت مثلا نهيئ الجواز ده عشان تعرف تنام على السرير لوحدها مثلا من غير ما ن- نبدا من غير ما تنام على دراع دراع دراعي يعني او دراع والدتها هي هي بتقعد الليله كلها على دراعك
اه لازم لازم على طول مثلا نشيلها لو نامت لازم تنام على دراع او دراع والدتها لو أيوة.
سبتها على السرير مم. تصحى تصحى تصحى بعد كده طيب هي لو سبت لو سبتها صح شويه وبتعيط هيحصل ايه؟
برضه بتفضل تعيط طبعا وساعات بقى بدموع طبعا انت عارف بقى عشان اول طفله بقى طيب خلاص هو الموضوع خلص بقى.
تب- طيب تب- تب- تبدا تعيط بالدموع بقى وعينها تحمر وكده بقى.
طيب ما هي هي دي النقطه هتقعد تعيط شويه لغايه اما تنام لوحدها
يعني اسيبها اسيبها تعيط عادي ايوه طب في اوقات فيها برضه بقى قلت لوالدتها كده والله برضه سيبها تعيط في اوقات كتيره فيها تبدا تفضل تعيط لحد ما تحس مثلا هي مش قادره يعني تقعد تنهج من كتر العياط وبرضه تصحى سيبها سيبها سيبها طبعا يعني اسيبها يعني عادي يعني اه ماشي، شكرا عفوا طيب آه، آه، ارد بس على سؤال السؤال الاولى وهي برضو يعني في في جزء مشترك في في السؤالين وهو مساله العياط العياط م- مشكله العياط المشكله ان إن- يعني انا ب- زي ما دايما بقول ايه اي انسان في الدنيا او اي نفس بشريه عايزه تفرض النظام بتاعها اي انسان في الدنيا وده و- والكلام ده قلناه قبل كده ده برضو اللي يبين ليه احنا عندنا فوضى شويه في هذا في البلد من كم مرشحين الرئاسه الموجودين في ه- في في الف- في الوقت الحالي ليه عندنا 1000 مرشح وما زال العدد في ازدياد لان كل واحد ماشي بنظام دماغه هو دي النفس بشيء طالما ما فيش نظام يحكمنا خلاص خلاص يبقى كل واحد يمشي بنظامه ولذلك كل واحد شايف ان هو الاصلح وهو الانسب و و و كويس الطفل كده برضه بينزل من بطن امه ما يعرفش حاجه بس هو عايز يمشي بنظامه هو عايز يصحى في ميعاده وينام في ميعاده وياكل في ميعاده ويسمع الكلام لما هو يعجب وما ما يسمعش الكلام لما ما يعجبش هو ده ال- النفس البشريه دي طبيعتها حتى في عالم الكبار عالم الكبار برضو انا اسمع الكلام في الشغل لو لو المدير اللي عليا آه، ماسكني كويس وبيراقبني ولو اتحركت بشكل خاطئ بيعاقبني ده يبقى انا مضطر ان انا امشي في النظام اما لو لو الدنيا سايبه ده لما بنشوفها كتير في الم- في المؤسسات الحكوميه لما تكون العمليه سايبه خلاص اروح واجي بقى وقت ما انا عايز حد يمضي لي اشتغل ما اشتغلش من الشغلانه هو دي ليه النفس البشريه تطمع في ان هي تعمل النظام اللي هو يعجبها وكذلك الطفل من صغره فالطفل علشان يعبر عن رفضه للاشياء بيعيط ما عندوش حل تاني خالص غير العياط وده اجابه على السؤال للسائله الاولى ع- لذلك اي حاجه بقى بنقول له غلط يقعد لا ي- ما يعجبش وما- و- وهيعيط شويه ومش عارف ايه حاجه من اتنين يا بكمل انا على النظام اللي انا فرضته واخلي الطفل مهما ما يعجبش خلاص يعيط او يزن او يرفض وهنكمل على كده حتى لو هو مش عاجبه او ان انا اتنازل عن النظام بتاعي بحجه ان الطفل بيزن او بيعيط او ممكن بال- بالشكل التاني اللي السائله سالت عليه الاولى ان الطفل بي- بيتاسف ومعلش ومش عارف ايه خلاص ونكمل ويفضل المشكله تك- تكمل معانا يعني ايه كده يعني هل المفروض الطفل ما يس... ما يتاسفش وكده لا المفروض يتاسف بس لازم يحس بغلطته وهشرح الكلام ده بعد الاتصال ده ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي حضرتك
آه أنا كنت عايزة أسأل ابني آه، عصبي جدا آه، بيتكلم بسرعة يعني في حاجات كتير بيقعد يتكلم يتكلم يتكلم كده معرفش ما بسيطرش على الكلام غير إني أضربه بس يعني كم سنة بس حضرتك؟
بسكت وخلاص
الولد كام سنه أربع سنين اربع سنين
أربعة تمام ف... فالمشكله ان هو يعني ممكن يسيطر عليه ولا ممكن ما يسر... ما- صعب السيطره عليه
يعني هو ممكن بعد الزعق خلاص يا ماما شوفي مش هتكلم تاني وبعد كده وعصبي في لعبه دايما ضرب ودايما يكسر اللعب وكده يعني عصبية جامدة تمام طيب هو مع اخواته عنيف
لا هو وحيد مع الاولاد التانيين عنيف
لا لا بيخاف بيخاف خط يعني عادي بيلعب مع الأطفال وكده بس عنده حتة الخوف والرهبة إن لو حد ضربه ممكن يعيط وما يعرفش يرد عن طيب، يرد إنما- يعني أو يتكلم إن... انما هو عصبي على حضرتك ولا على مين
عصبي معايا مع إخوانه مع عمه كده أهله يعني كويس ولما لكن بيبقى أي ع...
حد تاني
لما بيبقى عصبي مع حضرتك بتعملي له ايه بقى
أم، بس هو عصبية بس زعاق بس كده ممكن أه، أنا بلعب أه، كلميني كده ليه يا ماما بس يعني الرد اللي ايوه ايوه العقاب العقاب حضرتك بتعاقبيه ازاي
بعاقبه يعني بص لو متعصب خالص ممكن اضربه يعني لكن في الاول بس يا يوسف ما تتكلمش كده يا ماما غلط يا ماما عيب في الاخر لما يزودها يعني ممكن اضربه طيب هرد على حضرتك حاضر طيب اخد كمان اتصال ايوه السلام عليكم استاذ عماد اتفضل
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور تمام والله الحمد لله
بعد اذن حضرتك آه، ابني عمره سنه وثمان شهور آه، وزنه 10 كيلو 400 جرام
اه
ما بيزيدش عن كده يعني اكتشفت عند الدكتور بتابع معاه فقال لي الوزن طبيعي فانا مش عارف اعمل تحاليل ولا هو كل وزنه ما وزنه كويس كده عندي على ميزان الكتروني كده ما بزيدش على 10 كيلو 400 جرام يعني هو وزن هو 10 كيلو حضرتك بتقول كده ممكن اعمل تحاليل ولا لا هو هو هو ي- الى الان سنه وتسع شهور م- ماشي هو هو حاليا ما فيش مشكله يعني يعني بقى له لا ثلاث شهور وزن ثابت
يا فندم مفيش مشكله آه، لا، بيلعب بيتحرك كويس لكن هو وهو حاليا موضوع الوزن ده ما فيش مشكله فيه هو وزنه كويس
وزنه كويس اه معقول ماشي يا دكتور جزاك ماشي.
الله خير.
اخد كمان اتصال ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا دكتور الحمد لله تمام بخير اتفضلي آه، آه، أنا بنتي عندها ثلاث سنين مم.
آه، بس بتعمل آه، كانتش بتعمل خالص حفاظها قبل كده يعني من حوالي أسبوع أو عشر أيام مم.
ابتدت تعمل على روحها وهي نايمة مرة أو مرتين وساعات ما بتبقى نايمة في النهار برضو بتعمل لكن وهي صاحية ما بتعملش آه، والموضوع ده جديد نعم الموضوع ده جديد يعني قبل قبل اسبوع او 10 ايام ما كانتش بتعمل وهي نايمه لا خالص تمام طيب حاضر حاضر. طيب آه، ارجع تاني لسؤال ال- الس- السائله الاولى موضوع العصبيه عند الطفل او العياط كويس موضوع الفتاة اولا اللي السائله كانت بتسال عليه ده طبعا موضوع يتبع ال- الجراحه وهو عاده الجراحين بيستنوا لغايه اخر السنه الاولى عشان يعملوا عمليه الفتاة عند الطفل لكن هو لو صورتها فعلا ب- ب- بتبرز في اثناء العياط ممكن زي يعني في ساعه العياط ممكن اربط آه، حاجه زي حزام كده من غير ما تضغط على البطن يعني حاجه بس بحيث انه يمنع ان الفتاة يطلع لبره بس مش اكتر كويس لكن اللي انا عايز اقوله ان طول ما احنا خايفين على الطفل ان هو ما يعيطش وبنلبي له حاجته عشان ما يعيطش هو بيعيط بزياده وزياده دي نقطه مهمه أس- آه، جدا فهو الطفل لما بيكون ع- آه، خايفين عليه واحنا مش عايزينه يعيط تلاقيه بيعيط بزياده وده واضح جدا مع الام ال- السائله اخد كمان اتصال ايوه السلام عليكم السلام السلام عليكم عليكم عليكم السلام ورحمه الله دكتور محمد ايوه يا فندم اتفضلي آه، حضرتك يا دكتور آه، انا عندي طفله مم.
ثلاث سنوات اه
وكانت بتتكلم في السنه الاولانيه آه، الكلمات العاديه المقاطع داده وتاته وكل حاجه وبعد كده فصلت تمام ورجعت تاني بعد سنتين بدات تقول برضه وتفصل بس مقاطع من غير اي كلمه تمام يع- يعني تفصل يعني فإحنا مره وديناها الدكتور يعني مم.
آه، قال ان هو طبيعي في, الك... في الكلام يعني ودكتور تاني قال ان هو توحد مم.
فاحنا مش عارفين نميز طيب.
هل هو تاخر كلام طبيعي دلوقتي وصل ثلاث سنوات ولا هو ولا هل هو توحد طب آه، واحده واحده دلوقتي يعني ايه يعني ايه بتفصل يعني هي بتتكلم ف- آه، شهر مثلا وتفصل شهر يعني ممكن هي دلوقتي حاليا في الثلاث سنين دلوقتي بتتكلم كتير ما بتبطلش بس يعني تقول لك مقاطع آه واو واو واو مقطع الواو بس كده مم.
آه كويس.
مقطع آه زي كلمة كوخ كده بس ما بتقولهاش على طول مم.
زي ما انا ما بقول لها مثلا تمام كويس قوي طيب هي هي آه، قعدت في ميعادها ووقفت في ميعادها ومشيت في ميعادها
اه اتولد اه اتولد في ميعاد يعني مشيت على سن كام تعرفي مشيت بالظبط تسع شهور سننت آه، يجي سبع شهور او ست شهور ونص تقريبا يعني تمام طيب آه، آه، اولا اولا آه، التوحد من علاماته ان هو ما ما بتتكلمش خالص كويس لغايه سن ثلاث سنين فيعني مش واضح خالص موضوع التوحد ابدا عند الطفله دي ده واحد اه موضوع التاخر العقلي آه، بنتكلم لو لو هي متاخره في القعده والمشي والوقفه والكلام ده يبقى في تاخر بقى في كله فاهماني لكن ال- اللي واضح من سؤال حضرتك ان هي م- يعني مش مش ما عندهاش آه، توحد ومش متاخره عقليا فال- فاللي واضح عندي برضو ان هي غالبا بتستخدم لغه الاشاره كتير عشان توصل لكم الحاجه اللي هي عايزاها ودي- وانتوا بتفهموها في كده وبرضو محتاجه تختلط اكتر باطفال زي مثلا حضانه بحيث انها تحسن لغتها ده بيحصل ولا لا
ما انا حضرتك آه، كنا مقيمين في السعوديه كويس ولسه نازلين بقالنا تقريبا ست شهور كده تمام في مصر تمام وبوديها حضانه بس طيب.
يعني وديتها شهر وفصلت بسبب ان لقيت يعني إن الله بتقول لي ان هي ما بتسمعش بحس ان هي مش بتستجيب معايا فانا عملت لها مقياس سمع وعملت رسم مخ وعملت اشعه مقطعيه تمام بس طلع كل الحاجات دي ما فيش فيها عندها اي شيء طيب ال- مهم قوي امنع لغه الاشاره يعني ان هي تشاور على حاجه عشان تطلبها دي هتتمنع خالص هي لازم تطلب الحاجه بنفسها حتى لو هي بتشاور على حاجه تقول مثلا ميه آه، اكل اشرب آه.
العب وانا اديها الكلمه عشان تقولها عشان البيها لها ده واحد اتنين لازم تروح حضانه لازم اه بس كويس.
اروح معاها حضرتك يعني اداني قاعده معاها ولا اوديها واسيبها لا لا تسيبيها مفيش ح- مفيش آه.
امهات بتقعد مع أط- اطفالها في المفروض يعني في الحضانات الاطفال يت- يلعبوا كلهم مع بعض انما الطفله لو هي بتعتمد على الام ان الام تفسر الكلام بتاعها يبقى تفضل كده في كلامها لازم البنت تفسر كلامها بنفسها اكمل بعد الاس- يعني آه، ال- البنت لازم تفسر كلامها مع الاطفال التانيين بنفسها ولما تلاقي الاطفال التانيين ما بيف- ما بيفهموش الكلام اللي هي بتتكلمه هي بتضطر انها تفسر الكلام بنفسها انما لو هي بتعتمد على الام ان الام معاها في الم- في الحضانه وهي اللي هتفسر الكلام يبقى البنت هتفضل في في نفس مستوى الكلام ده آم، سن الثلاث سنين زي ما قلنا قبل كده المفروض الطفل بيتكلم جو- بيعمل جمل في في ثلاث كلمات يعني مثلاً بابا جاي امتى اروح العب آه، لوحدي كده لما اخد اتصال كمان وارجع لحضراتكم ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي
آه، أيوة يا دكتور أنا آه، ابني عنده ثلاث سنين ونص من آه، حوالي آه، سن سنة آه، فطمته من ساعتها وهو متعود إن هو لازم لما يجي ينام يبقى ماسك رقبتي مم.
حتى لو نايم على السرير آه، يعني بقاله كده سنتين وشوية مم.
وبعدين مرتبط بيا ما بيحبش أبدا إن هو ينشغل عني بأي حد أو لو أنا بتكلم مع أي حد ما يبقاش راضي يخليني أتكلم ازاي بيعمل ايه يعني آه، يعمل اي آه، يمسك رقبتي يوجه وشي ليه يفضل يتكلم يعلي صوته آه، يعمل اي حاجه غلط آه، آه، كده تمام طيب لو سبتيه يعمل ايه يعني انت يفضل كده.
ما تشيليهوش ما تشيليهوش عشان يوصل ل- ل- لرقبتك ووشك لو نزلتيه في أي.
الارض يفضل ي- يفضل يعمل اي مشاغبات المهم ان هو يخلي اللي بيتكلم معايا كمان يتضايق ويخليني انا اتضايق كويس. مشاغبات شكلها ايه آه، صوت عالي آه، تخفيف في اي حاجه تنصيت آه، آه، الصوت العالي بتاعه بيلهيني ما بيخلينيش اصلا اعرف اركز في الكلام اللي انا بتكلمه ما بيخليش الطرف التاني يعرف يتكلم معايا وفي مشكله لو طنشت الصوت العالي ده
ما بعرفش اتكلم يعني يعني يعني كل الح... يعني مع زوجي مع قرايبي ما بعرفش ادير حوار بسبب ان هو صوته عالي مش عارفه افهم اللي قدامي ولا اللي قدامي عارف يفهمني طيب حاضر حاضر هرد على حضرتك حاضر اخد كمان اتصال مساعد اتفضلي يا فندم
الو ايوه
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
آه، دكتور حضرتك انا ابن عنده ثلاث شهور ثلاث آه، شهور هسأل حضرتك يعني اه
تمام فانا بسال حضرتك يعني ممكن آه، اديله ايه مع البني يعني ممكن أعرض يعني ممكن اغذيه مثلا بزبادي او آه، كريلاك مثلا او اي حاجه ولا استمر معاه آه، باللبن بس بصي آه، آه، ده ده بيختلف من طفل للتاني بس عاده ممكن بعض الاطفال يبتدوا بميه او آه، او المشروبات البسيطه ال ال يعني في اطفال بتقبل في السن ده انها تاخد الحاجات دي وفي اطفال ما بتقبلش بس يعني ال- نبتدي الاول بالمشاريب المشروبات التانيه وخ- اولها طبعا الميه والكراويه والكلام ده آه، في بعض الاطفال بي- بيحبوا الكلام ده او بيقبلوه في السن ده وفي اطفال تانية بيستنوا او بيتاخر عليهم ال- ان هم يقبلوا الكلام ده في السن ده تمام اخد كمان اتصال ايوه السلام عليكم امه الله اتفضلي حضرتك
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور آه، ابن اختي كان عنده سنه ونص آه، عنده incomplete brain maturation عنده ايه؟
وعنده ميه في الاذن ولسه عنده بقى تاخر مش- يعني ما بيعرفش يمشي لسه ما يعني ما ما مشيش ولا حاجه بنقعده بالعافيه يعني بنقعده حد يبقى سانده تمام
فمش عارفه بقى احنا نوديه فين او نوجهه فين او كده يعني هو عنده كمان آه، ميه زي ما بقول حضرتك على سود- سودانه يعني تمام ح- آه، وعلى طول هو عنده سخونيه من يوم ما اتولد يعني دي بتطول معاه جامد
كويس يا ح- سؤال حضرتك على ال- هنوديه فين؟ صح؟
اه هنوديه فين يا ريت اه ومش عارفه السخونيه دي ممكن يكون سببها ايه طيب، يعني س- يعني ال- ال- عاده السخونيه ممكن تكون التهابات متكرره وخصوصا لو في ميه على الاذن والميه دي يعني ما تحلش ما تحلش مشكلتها ممكن يكون في التهابات كتير خصوصا في الاذن او في اماكن تانية في الاطفال خصوصا لو هو الولد ضعيف آه، جسمانيا لكن آه، آه، يعني هو مساله بيرضع هو بيرضع آه، صناعي من يوم ما اتولد طيب انا بس سؤالي إيه- هنروح فين علشان ايه كويس يعني عايز توديه فين علشان ايه علشان هو متاخر في كلامه ولا على- عشان هو يعني مثلا ننمي ذكائه شويه او عشان يمشي او علشان يتكلم او كده وبرضه لحد دلوقتي ما بيعرفش يبلع اي حاجه
يعني تمام طيب هو هو جاله تشنجات وهو صغير هو هو احنا عملنا له آه، رسم كهرباء فطلع مفيش حاجه و- ومره طلع فيه وبعدين هو دلوقتي عنده رعشه في في في, في فمه كده و- وساعات بتجيله رعشه في جسمه بسيطه يعني تمام طيب هو عموما هيحتاج ياخد مقويات للاعصاب ومقويات تانية للمخ وممكن تتاخد في السن ده بحيث انها بتنشط شويه الاعصاب عند الولد وبتنشط كمان المخ ان هو يعني ذكائه يبقى أ- اسرع شويه من ال- من المعدل اللي هو ماشي عليه ده لان هو واضح ان هو عنده مشكله زي ما حضرتك تفضلت في الاول ان هو عنده مشكله في المخ نفسه اخد كمان اتصال ام محمد اتفضلي يا فندم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، لو سمحت يا دكتور انا معايا ابني عنده آه، خمس سنين وثمان شهور اه هو في مدرسه دلوقتي آه، في KG 2 آه، هو مشكلته ان هو بيتهته
من امتى آه، آه، من حوالي س- من حوالي سنه يعني هو لما بيخاف آه، بيتهته تمام
آه، وهو بيخاف من ايه عاده يعني مثلا حصل موقف في المدرسه ان هو المدرسه بتاعت دبت على ال desk فهو من ساعتها هو بيخاف منها مم.
حتى اول ما ي... اول ما تخش كده يشوفها يخ- يخاف على طول مم.
فهو لما بيخاف يفضل يتهته كتير ما بيعرفش يتكلم حتى لما يجي يحاول يتكلم ايديه بي... يعني بيحرك ايديه الاثنين تمام طيب هو له اخوات اه هو هو في الوسط هو ليه اخته اكبر منه مم.
وفي اخت اصغر منه طيب ومرتبط ب... ب... بمين اكتر واحد في العيله باخواته ولا حضرتك ولا والده ولا مين لا باخواته عموما باخواته طيب لما بتحصل له مشكله مثلا آه، بيتضرب في الحضانه او او حصل له حاجه هو بيشتكي مين بيشتكي لاخواته ولا بيشتكي لحضرتك ولا بيشتكي لا لوالده؟
بيشتكي لي انا طب وايه اللي بيحصل بعد كده إيه، ما إيه، بيحصل ان هو بقى إيه، ما بيبقاش عارف يتكلم لا إيه اللي بيحصل من حضرتك لما يشتكي لك إيه، انا بقول له آه، يعني انت عملت ايه يعني بحكي لي يعني بحاول اقول له اعرف آه، هو ايه يعني عمل ايه عشان يحصل كده يعني تمام هو بينام مع اخواته
اه بينام معاهم في نفس الاوضه طيب آه التهتها بقى لها سنه ما كان- ما وقف ما ما وقفتش من من سنه كامله لا هو اساسا يعني كان متاخر في الكلام مم.
يعني ولما ابتدى يتكلم كويس آه، بقى يخاف يعني يعني بيخاف من اي حد يعني هو حتى لما بيلاقي تجمع او آه، كده بيخاف طيب.
وهو عموما في المدرسه ما بيتكلمش اصحابه الا واحد بس أ- اقدر اقول ان هو مرتبط بحضرتك زياده شويه عن اخواته اه طبعا طيب والارتباط ده نفكه ازاي إيه ن- نعم نفك هذا الارتباط الزايد ازاي مش عارفه طيب هساعد حضرتك حاضر اخد كمان اتصال طيب اتصال قطع طيب آه، ابتدي بس ارد على الاسئله سريعا آه، مساله مساله البكاء انا اتكلمت فيها يمكن لان اكتر من سؤال كان بسبب الموضوع ده ان البكاء مهما طال ما مش مش بنديله اهميه كبيره لان هو البكاء ده عباره عن رفض للنظام وانا بركز كتير قوي في ال- في ال- في الموضوع ده رفض للنظام ال- المفروض على الولد او البنت فبالتالي البكاء ده الطفل بيعتمد ان البكاء ده حي- هيلغي النظام اللي هو المفروض عليه على اساس بقى ايه استجابه الاب والام لل- لل- للبكاء بي- بيبقى هو ده نظام البيت لو الاب والام بيخافوا من بكاء ابنهم او بنتهم بحيث ان هم بيغيروا النظام كل مره هو يعيط او هي تعيط يبقى هو الطفل اللي هيمشي النظام عشان كده دايما بسمع في الشكاوى لا الطفل كنا عملنا كده بس الطفل مش راضي لا الطفل مش ع- ما عجبوش طب الطفل مش مش موافق لا هو الطبيعي ان هو ما يعجبوش الطبيعي ان هو ما يوافقش يعني مثلا احنا دلوقتي الطبيعي ان احنا نرفض ان إن نتاخد مخالفات مثلا في المرور من الطبيعي ان نرفض قانون العقوبات لان العقوبات دي ممكن ت- تغرمنا وتحبسنا وكده ده طبيعي في النفس البشريه انا مش عاوز قيود عليا مش عاوز حاجه تفرض عليا حاجه مش عايز حاجه تعاقبني الطبيعي ان انا ارفض مش الطبيعي ان انا اقبل دايما انت هيبقى عليك غرامه كذا لا مش الطبيعي ان انا اقبل الطبيعي ان انا ارفض حتى لو الغرامه دي انا عارف ان انا غلطان فيها الطبيعي ان انا ارفض الغرامه والطبيعي ان انا ارفض العقاب لذلك الطفل برضه بيرفض بيرفض عن طريق البكاء يبقى الاستجابه للبكاء ده هو ده اللي بي... اللي بيخلي النظام بتاع الاب والام او نظام التربيه في البيت بيتغير على حسب قد ايه بنستجيب للبكاء كويس لو في خوف من البكاء لا مفيش خوف في البكاء في اكتر من 99% من الاطفال مفيش خوف من البكاء الا مثلا زي ما السائله سالت فيه والله في فتق زياده او فتاء زياده بيحصل فبالتالي هنعمل العمليه ونظبط الدنيا لكن لو انا خفت من البكاء البكاء بيزيد وده واضح عند كل الاطفال ال- ال- ال- السائل او السائله كانت بتسال على الطفل اللي عنده تا- الطفل اللي عندها ثلاث سنين وبدات من اسبوع تتبول لا اراديا ال- بالليل وده وده يعني مح- يعني مختلف عن مساله التبول اللا ارادي بالنهار آه، لازم نعمل بعض التمارين البسيطه اللي هنعملها للطفله دي ان احنا اولا بن- بنمنع شرب الميه قبل النوم بساعتين بيبقى مفيش الطفل ما يشربش قبل قبل النوم بساعتين خالص ويخش حمام قبل ما ينام هنصحيه كل ثلاث ساعات في الليل يعني هنصحيه مرتين في الليله بعد ثلاث ساعات وبعد ست ساعات وبعد كده يصحى للصبح بقى بالنهار فبالتالي الطفل بيتعود ان هو ما يشربش الميه قبل النوم بساعتين ويخش حمام قبل ما ينام ونصحيه مرتين في الليله وفي حاجه كمان ممكن نعملها بنعمل جدول بايام الاسبوع سبت حد اتنين تلات ونعلق الجدول ده على سرير الولد او البنت وبنعلم يوم ما ما بيعملش على روحه بنعلم صح او بنحط ستيكر او نجوم او الحاجات اللي بيحبها الاطفال ولو يوم عمل على روحه بعمل غلط على الجدول وبالتالي بحاسب الطفل من سبعة كل اسبوع ال- ازاي بحاسبه من سبعة بجيب سبع حاجات حلوه مثلا من الحاجات اللي بيحبها الطفل ويكونوا السبعه موجودين وادي له مثلا اربعه من سبعه او خمسه من سبعه واخد انا الثلاثه اخليهم معايا ما اديهمش بقى لاخواته او ما اكلهمش لا الثلاثه دول متحوشين للمره الجايه هحاسب برضه من سبعه والطفل لازم يكون فاهم ان الجايزه موجوده وقدام عينه وان هو هياخدها بشكل فوري لما يعمل الحاجه الصح ده نظام ال- الثواب في كل آه، نظام التربيه يعني في البيوت اللي اتكلمنا عليها قبل كده آه، ال- الام اللي كانت بتسال على الطفل عنده آه، تاخر في الكلام او بيتهته وهو عنده ثلاث سنوات احنا قلنا الطفل الثلاث سنوات المفروض ان هو بيكون جمله من ثلاث كلمات زي بابا جاي امتى او اروح اكل اروح اشرب ميه اروح اكل رز آه، عاوز العب كوره يبقى بكون جمله من ثلاث كلمات ده اللي هو سن الثلاث سنين وب- والطفل عاده بيتكلم في حدود من 900 الى 1000 كلمه في هذا السن ال- الاطفال اللي بيتاخروا في السن ده بدون اي مشكله في الذكاء الاطفال دول عاده آه، بيستخدموا لغه الاشاره كتير باختلاطهم بالاطفال التانيين قليل لانه بيعتمد على فهم الاب والام فب- فلذلك الكلام بيتاخر تسالي حتى لما سالت قالت احنا جايين من السعوديه بقالنا ست شهور فبالتالي واضح ان الاختلاط قبل كده كان قليل قوي بالاطفال التانيين وحاليا احنا ان هو بيروح الطفل بيروح شهر واحد بس الحضانه فبالتالي الطفل ما بيحتاجش ان هو يتكلم الكلام العادي مع اطفال تانيين لا، هو بيتكلم الكلام البسيط مع الام والام بتفهمه بالطبيعه بطبيعه الاشارات اللي هي فهمته اصلا من خلال لما كان عنده سنه وشهر وشهرين وأو- وفي السنه الاولى فالام لا لازم تعمل نفسها ان هي مش هتفهم الاشارات وان هي لما ال- لما يقول آه، آه، حروف معينه هتديله الكلمه كامله علشان يقولها علشان بعد كده تلبي الطلب انما لغه الاشاره لا وبعدين لما الطفل يختلط باطفال تانيين بيتعلم ان هو لازم يقول الكلمه كامله وصح علشان الاطفال التانيين يفهموه والا مش هيفهموه اما اللي اعتمد على الام ان هي تفسر الكلام لل- لل- للمس في الحضانه او لل- لل- للاولاد التانيين يبقى الطفل هيكمل بهذه التهتهه اللي موجوده عنده آه، ال- آه، السائله اللي كانت بتسال على الطفل عنده ثلاث سنين ونص وماسك في رقبه الام ومرتبط ارتباط شديد بالام احنا يعني موضوع البكاء اتكلمنا عليه باستفاضه دلوقتي على اساس الام تبقى فاهمه ان هي هتحتاج تفك الارتباط ازاي ده الارتباط ده كل ما بيكبر الولد الارتباط ده بيزيد وتبقى مشكله كبيره في استق... في في ان نفس ال- الطفل ده عن الام وده ال- المشكله اللي بنشوفها دايما ان الطفل مش عايز يروح الحضانه كل ما نوديه الحضانه يقعد يعيط نرجعه نوديه الحضانه يقعد يعيط يرجعه ده بم- ده معناه ان الطفل عنده ارتباط زايد بالبيت البيت ممكن يكون الاب او الام بس في الحاله اللي احنا فيها دي ارتباط زايد جدا بالام الام لازم تتعلم ان هو مهما الطفل يعيط مش هنيجي جنبه خالص هنهمله اهمال كامل ولازم يبقى هو فاهم ان احنا مش هنستجيب له غير لما يبطل عياط اما الاستجابه مع العياط بيزود العياط وده بنقوله كتير وبكرره كتير كتير لذلك ال- هتبتدي الام ده الام دي حت... مع الطفل ده هتبتدي اولا لازم ينام في سريره لوحده لازم ده ده ده حاجه ال- ال- الزاميه كويس والام مش هتنام في سرير الولد لا هي هتقعد جنبه وهو نايم في السرير لغايه اما ينام ولو قلق طول الليل او صحي او جه او عيط هنرجعه تاني سريره خلاص ونقعد جنبه مش ننام جنبه نقعد جنبه في السرير ونطبطب عليه ونقول له قصه مفيش مشكله لغايه اما ينام وهنفهمه طول اليوم بالنهار ان هو بالليل هينام لوحده لازم يكون فاهم كده حتى لو هو قلقان خايف كل ده هنكون معاه لغايه اما ينام ممكن ممكن اسيب نور مولع مثلا في الطرقه او بعيد او اي حاجه كل ده مفيش مشكله انما لازم مساله الاستقلال الشخصيه بتاعت الطفل عن الام دي مساله مهمه جدا الارتباط ازاي ده بيعمل مشكله كبيره جدا عند الاطفال وعند الامهات الام مش عارفه تعمل حاجه بسبب ان الولد مرتبط بيها والطفل مش عاوز يسيب الام اكتر واكتر وهو المفروض يستقل عنها اكتر واكتر اخد كمان اتصال ايوه السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه السلام الله عليكم اتفضلي
ايوه يا دكتور معايا بنتي عندها تسع سنين اه آه، هي ونايمه بت آم، بتبقى فاتحه بقها مم.
وب... واللعاب آه، بيبقى بلاقيه على كيس المخده كده على طول يعني مع العلم ان آه، آه، شايله لها اللزاز وما فيهاش وما فيهاش لحميه لان ما فيش خير بالليل
تمام طيب الكلام ده بالليل بس مش وهي صاحيه معايا حضرتك اه بالليل بس بالليل بس طيب يبقى ال...
ايوه ايوه يا ال- دكتور اللي هنعمله بالليل ب...
بس.
اللي هنعمله بمنتهى آه.
البساطه ان انا كل شويه باجي بروح اقفل بق البنت بايديا خلاص وهي بتحس ممكن تحس او ممكن ما تحسش بالكلام ده بس كل شويه هبت- هبتدي اقفل بق البنت بايدي واتاكد بس ان هي لازم اكون واخد بالي ان انا مش بقفل آه، لو عرفت اقفل الفك كده هو بقفل السنان مع بعض كده هو ممكن بس بتاكد ان اللسان مش موجود بين الاسنان ده مهم عشان ما اعورش اللسان فكل شويه بعمل الحركه يعني هي دي مش حالة نفسية ولا حاجة لا هي مساله تعود بس عند الطفله يعني مش مش مش حاله نفسيه بتدل على حاجه انما هي مساله تعود الطفله اتعودت على كده فكل شويه بعملها تعود تاني ان انا لازم بقفل آه، الفكين اللي هي الاسنان من غير ما اعض اللسان من غير من غير ما اعور اللسان وبقفل الشفتين بايديا كل شويه او كل كل ساعه او كل ساعتين طول ما انا صاحيه سواء كان آه، يعني هي نايمه بالنهار او نايمه بالليل تمام آه، آه، م- مساله ارجع تاني لام اللي اللي بتتكلم على هو ماسك رقبتي آه، وهو ممكن يضرب على الوش لا هو الطفل مش المفروض في سن ثلاث سنين يتشال ده حاجه بنبه عليها كتير سن خلاص الطفل اللي بيعرف يمشي هنسيبه يمشي الا لو تعب من المشي احنا ماشيين مشوار طويل وتعب من المشي خلاص بشيله لان ب... ب... بحكم ضعف الولد في السن الصغير ان هو مش هيقدر يمشي كتير لكن مساله ان انا بشيل الطفل كل شويه وعمال كمان ب- ماسك في رقبتي لا كل ده مرفوض تماما مرفوض الطفل لازم يعتمد على نفسه اعتماد كامل سن ثلاث سنين ونص ممكن الطفل كمان ياكل نفسه ويشرب نفسه بديله بحط له الطبق والمعلقه وياكل ويشرب بنفسه ممكن يوقع شويه ببتدي اعلمه ان هو ما يوقعش والكلام ده لكن الطفل لازم يبتدي يعلم الكلام ده بينام لوحده وبياكل لوحده بيخش حمام انا ممكن اكون معاه او واقفه بره الحمام بيخش وبيعمل وبعد كده بي- بيقول لي ان انا عملت كل الكلام ده لازم الطفل يبتدي يعمله لوحده في السن ده سن ثلاث سنين ونص برضه وعلى سن اربع سنين يبتدي ممكن يلبس نفسه س- ي- ي- لو هي لو لبس بسيط زي مثلا التيشيرت او حاجه ممكن بيدخل ايد وايد وبعد كده انا بروح مكمله الباقي او يدخل رجله ودخل رجله وكده او يلبس ال- ال- ال- ال- الحذاء يعني آه، عزكم الله آه، ام محمد كانت بتسال على الطفل اللي عنده آه، آه، آه، خمس آه، خمس سنين لكن هاخد الصلي الاول ايوه السلام عليكم استاذ ضياء اتفضل يا فندم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم عليكم السلام اتفضل دكتور محمد معايا ايوه اتفضل
الو اتفضل انا سامعك طيب في مشكله في اتصال لو الاستاذ ده ي- يعني يعاود ويكلمنا تاني آه، ام محمد كانت بتسال على الطفل رجع تاني استاذ ضياء اتفضل يا فندم
تمام فهل ده بيأثر على الطفل انا بنتي عندها سنه معلش معلش انا اسف بس اول سؤال ما سمعتوش ممكن تعيده
معلش مش سامع حضرتك كويس عيد تاني آه، زوجتي دلوقتي انا عندي طفله عندها سنه تمام اه وزوجتي بتاخد حبوب الثيروكسين الغده الدرقيه تمام تمام يا دكتور فدلوقتي هل ده بيأثر على الرضاعه ولا ما بيأثرش على الرضاعه؟
تمام طيب يعني ال ال ال ال اولا الغده الدرقيه هي ممكن الغده الدرقيه لوحدها بتاثر على الرضاعه لان الغده الدرقيه لخبطه في الهرمونات فهي بالتالي بتلخبط شويه في مساله الرضاعه الحبوب الغده الدرقيه لو هي بتتاخد تحت اشراف طبيب وال- والهرمونات متظبطه فما فيش مشكله آه، بالنسبه للام هي يعني اهم حاجه لخبطه هرمونات الام هي اللي تتظبط مش ال- مش مساله الرضاعه يعني هي لما هرموناتها تتظبط الرضاعه تبقى مظبوطه لكن لما لو سيبنا الغده آه، آه، من غير الحبوب هتلاقي ان هي بتلخبط نفسها الهرمونات اللي في الجسم فبالتالي الرضاعه بتتاثر على آه، مع الطفله آه، آه، ارجع تاني بقى ل- لمحمد اللي كان بيسال على الطفل اللي عنده خمس سنين وثمان شهور وفي كي جي 2 بيتهته مع الخوف الحقيقه ال- ال- مساله الخوف عند الاطفال وحتى عند الكبار بيخلي الانسان بيضطرب نفسيا من الداخل فبالتالي ممكن يتصرف تصرفات غير طبيعيه مثلا لو بنتكلم على طفل على على شخص كبير وهو خايف هتلاقي ان هو ممكن بيرتعش وكلامه نفسه صوته ضعيف ممكن حتى بي آه، بتلاقي في آه، يعني قطعات كده او او زي تهتها في كلام الشخص الكبير الخايف بس احنا ما بنشوفش الخوف عند الكبار زي ما بنشوف عند الاطفال الطفل لما بيكون خايف بتلاقيه ان هو بيتهته بشكل اقوى وبيكش وبيرجع لورا وبيقرب لاكتر واحد يحسسه بالامان وعاده بتكون هذه هي الام ولذلك بنقول ان الطفل لازم نعلمه نزود الثقه بالنفس آه، جواه ونعلمه ازاي ان هو بياخد الحق بنفسه يعني ايه هو هو هو اتظلم مثلا بشكل معين فازاي هو بيرفع الظلم عن نفسه بنفسه مش باستعانه ب- بحد الا لو كان الموضوع اكبر منه ده واحد اتنين ان هو لما بيكون خايف من حاجه معينه خايف من ال- من المس مثلا خايف من اللعبه خايف من الحيوان ببتدي اقرب لل- للحاجه اللي هو بيخاف منها مثلا بيخاف من المس يبقى انا انا بروح مع الولد بروح للمس ونتكلم وعادي ونقعد ساعه ساعتين نرغي في اي كلام بحيث ان هو بيقرب شويه للاستاذه بتاعته في ال- الحضانه لو احنا لو هو بيخاف مثلا من حيوان معين مثلا من القطه بقرب للقطه وبنلعب معاها و- وبنقعد ساعه وساعتين الام هي اللي بتاخده بنفسها وبتحسسه الامان معاها ومع ال- ال- الحاجه اللي هو بيخاف منها ساعتها الخوف يقل ولما الخوف يقل التهتها تقل يعني في يعني التهتها ليها أسباب كتير بس منها الخوف والخوف ده بنشوفه في الصغار والكبار لذلك لازم نزود زي ما بقول لازم نزود ثقة الطفل بنفسه تزويد ثقة الطفل بنفسه تعتمد على فك الارتباط الزايد بالأب أو الأم بمعنى إن إن أنا لو مرتبط بشخص معين وليكن الأم عشان يحسسني بالأمان بزيادة كويس عشان أنا الأمان لوحدي أنا قليل يبقى أنا هفضل خايف علشان مصدر الأمان عن عندي بعيد عني يبقى أنا لازم لا لازم أعلم الطفل إن أنت وأنت لوحدك ممكن تحس بالأمان مش لازم أكون معاك عشان تحس بالأمان الا بقى لو مشكله كبيره بقى خناقه كبيره حصلت او الكلام ده ده موضوع خلاص خارج نطاق الولد لكن هو في الحضانه المفروض ان هو الطفل بيروح وبيقابل ال- الابله بتاعته وبيقعد في الفصل ومفيش مشكله ويرجع من الحضانه مفيش اي خوف من اي حاجه لو في خوف من حاجه بتعامل مع الخوف ده آه، ب- يعني ب- ب- بصدر رحب واضح الطفل بيقول انا خايف خلاص انا بروح للحاجه اللي انا خايف منها قلنا دايما الحاجه لو عايز اعالج حاجه بخاف منها يبقى لازم اقرب منها طول ما انا ببعد عن حاجه بخاف منها بتزيد وليكن مثلا ال- الحيوان مثلا لو حد بيخاف من القطه او من الكلب طول ما هو بيد- بيبعد عن الكلب او القطه الخوف بيزيد لما بيقرب من الحاجه اللي بيخاف منها الخوف بيقل انما انما لو انا ببعد ببعد او بستجيب للخوف خصوصا مثلا بتلاقي الاطفال اللي بيخافوا من الضلمه بيبعد عن الضلمه بيخاف من الوحده بيبعد عن الوحده يفضل هو خايف لغايه اما يكبر ويوصل لسن اكبر من كده اخد كمان اتصال ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اتفضل حضرتك ايوه يا دكتور دكتور محمد معايا ايوه ايوه يا فندم لو سمحت انا كنت عامل لابني عمليه لوز ولحميه تمام بعد يعني هو دلوقتي ما شاء الله كبير و تخرج من الكليه وكده الشخير عنده رهيب جدا زائد ان هو بي- بينام وفتح بقه تمام.
ودينا عند الدكتور قال عنده سقوط في الحلق ايه علاج هذا السقوط حضرتك طيب اولا هو تخين نعم يا فندم س- سمين يعني شويه
مش سامع حضرتك تخين تخين مليان يعني شويه اه كم كيلو مش يعني قوي يعني اه يعني ما- بس ما يعتبرش من ضمن البدناء الكبار يعني طيب الموضوع ده تعبه او تعب حضرتك تع- جدا تع- تعبنا في العيله جامد هو تمام طيب هو عموما يعني مساله سقوط الحلق والمشاكل دي يعني هتخص طبيب الانف واذن هو اللي هيعالج لانه لازم يشوف بعينه انا انما في في العموم لو لو ال- لو الشخص نفسه اللي عنده المشكله مش بيشتكي يعني بمعنى ان هو مش بيصحى من النوم لان في بعض الناس بيوصل لمرحله ان هو بيصحى من النوم لو هو مش بيشتكي بيبقى شويه العلاج صعب شويه لان هو ما بيشتكيش بنفسه يبقى هو اهله اللي بيجروا ايه بيقولوا له تعالى نروح نتعالج فعاده الدكتور انف واذن بيشوف المش... المشكله لو في تدخل جراحي بيعمله لكن في العاده بنشوف ان الط- الشخص لا بعد طبعاً- اذن حضرتك بس في مم.
في هو النوم متقطع جدا بيشعر باختناق وقت النوم يبقى يبقى لازم لازم تدخل جراحي من من من طبيب الانف واذن يعني هو لو لو بيتخنق وهو نايم لازم بسبب- تدخل جراحي ما هو يعني طبيب الانف واذن هشرحها لك بالظبط بالتفصيل كده تمام لو لو هو لو هو بيقلق بالليل بيوصل ان هو بيتكتم نفسه وبيصحى علشان آه، آه، بسبب ومع صوت شخير يبقى لازم تدخل جراحي من من خلال الطبيب تمام طيب آم، م- م- مسألة الخوف أرجع تاني مسألة الخوف بتعتمد على استقلال الطفل بنفسه والثقة بنفسه وبعده عن الشخص المرتبط بيه ف- فقد ايه هو بيبعد عن الشخص المرتبط بيه بالتالي هو بيبقى ث- واثق في نفسه قد ايه هو مرتبط بالشخص اللي هو واثق بيه بتلاقي الطفل اولا انطوائي مش عارف آه، بيبقى كاشش عاده مع الاطفال التانيين مش عارف يجيب حقه لو هو اتظلم اما الطفل البعيد عن اللي هو بيسيب مثلا ابوه وامه وبيلعب مع الاطفال التانيين بدون خوف او قلق بتلاقي الشخص الطفل ده اجتماعي بيعرف آه، يتعامل مع الاطفال التانيين ولو هو اتظلم بشكل او باخر بيعرف يتدخل عشان يرفع الظلم عن نفسه آه، ارجع تاني لمساله ال- الغيره عند الاطفال اللي هو ال- ال- السؤال او الموضوع الحلقه اللي كنا بنتكلم عنده عنه و- وقلنا ان الغيره ده يعني حاجه مركبه من اكتر من من آه، من من عنصر ال- العند والعنف والحزن والاكتئاب والكراهيه بتلاقي ان الحاجات دي بتتوفر عند الاطفال لما بيكون حاسين بالغيره وكذلك موجوده الغيره عند الكبار وده حاجه نفسيه رب- زرعت في النفس البشريه و- وشرحنا ال- القصه من اولها واشهر مثال في مساله الغيره هو قصه يوسف عليه السلام قد ايه إن اخواته يعني كانوا بيغيروا منه بسبب ان هو اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه فهم لما لقوا ان يوسف واخوه احب الى ابيهم يعقوب عليه السلام بداوا يدبروا له بعض ال- المشكلات او ال- تركوه طبعا زي ما القصه المعروفه ف فمساله الغيره مساله واضحه جدا حتى في الصغار وفي الكبار وشفنا قصه قصه يوسف عليه السلام لذلك ال- ال- الغيره بتبقى واضحه قوي في السن اللي هو الخمس سنين الاولين وبتزيد قوي في سن من ثلاث الى اربع سنين بتزيد قوي في السن ده ليه لان خلاص الطفل لما عمال ما اتشكل في خلال اول سنتين من حياته وبدا يفهم ان كل حاجه بتاعته خلاص جه جه طفل جديد بدا يغير لانه خلاص بعد سنتين من تشكيل ال- الطفل ده بدا يفهم ان في حد هيشاركه في كل حاجه هو بي كان- كان بيحظى بيها او بي بي بي- بتروح له هو لذلك بنلاقي بنقول دايما لو في طفل جديد جاي بنقول ان الاب والام لازم ما ينسوش الطفل الاولاني اللي هو الاكبر اي حد جاي ي- ي- يهني او يبارك ب- بال- بالط- بالمولود الجديد لازم يفتكر ان هو ياخد هديه ولو حاجه صغيره للط- للطفل الاكبر الاخ الاكبر لازم دايما فاكر ان والله ده في هنا هديه وفي هديه برضه للمولود الجديد صحيح المولود الجديد ممكن تكون هديته اكبر و- او اقيم لكن لازم ما ننساش الطفل الاكبر لذلك الاب والام لازم ينبهوا على الموضوع ده بانتظام وال- و- وفي حاجات معينه ل- لازم تبقى في عمليه تحضيريه قبل ما المولود الجديد يجي العمليه التحضيريه بتبدا من من اول الحمل الاول آه، الحمل في الطفل الثاني مع مع التنبيه على الطفل الاول ان في طفل اخر اخ او اخت جايين في السكه انت هتعمل ايه انت هتستقبله هتلعب معاه وهتحبه وهتلعبه وكل الكلام ده تقريبا بيحصل في اغلب البيوت لكن التصور الكامل للواقع في الطفل الاكبر ما بقاش واضح قوي ان ده هيحصل الا لما على الولاده يعني الطفل في السن الصغير لسه ما بقاش فاهم ايه يعني ايه النظره المستقبليه في اه شرح لكن هو مش فاهم احنا بعد ما شرحنا هل هل اللي انا شرحته ده هشوفه ده لسه الطفل ما بقاش عنده هذا الوعي لكن بيبقى عنده خلفيه مسبقه بالكلام ده احنا قلنا قبل كده ان الطفل علشان يفهم مفهوم الغيب نفسه بي- بيبتدي على سن الثلاث سنين او الاربع سنين يعني ايه مفهوم الغيب يعني مفهوم الله سبحانه وتعالى وجود الله سبحانه وتعالى الجنه والنار الحاجات اللي المفروض انا آه، آه، عايز آه، رضا ربنا سبحانه وتعالى فبالتالي لازم اسمع الكلام او لازم اطيع الكلام على اساس ان انا ادخل الجنه ولازم اخاف من غضب الله سبحانه وتعالى واخاف من النار ده بيتاخر لغايه سن الثلاث سنين او الاربع سنين ساعات ده اللي هو مفهوم الغيب مفهوم ان في ملائكه مفهوم ان في شياطين الحاجات دي اللي احنا ما بنشوفهاش بتتاخر عند الطفل لغايه السن ده لذلك برضو مفهوم المستقبل عند ال- عند الطفل مش موجود عشان كده لما تلاقي الطفل على طول بيعيط وبيزن هو عايز الحاجه دلوقتي طبعا هجيبها لك بكره لا مفيش بكره هو عايزه دلوقتي هو مش فاهم يعني ايه بكره حتى لو كان الوعد ب- صادق لا هو مش فاهم بكره هو يفهم دلوقتي وحتى ال- في الكلام آه، الأز- آه، ظروف الازمان يعني مثلا امبارح وبكره وبعده وبعد بكره والاسبوع الجاي واللي بعده ده بي- بيتاخر في في كلام الطفل يمكن لغايه سن اربع سنين لما الطفل يبتدي يظبط آه، اللي هو ظروف الزمان يعني النهارده وامبارح وبكره ساعات تلاقي الاطفال على طول ملخبطين مثلا امبارح ده بتاع بكره وبكره بقى بتاع امبارح والكلام ده بيتاخر فيه فلذلك الطفل م- آه، آه، عشان يفهم ايه اللي هيحصل في المستقبل هو مبقاش لسه مستوعب قوي لكن بيبقى فيه خلفيه اتبنت من خلال شرحي للطفل ان في اخ او اخت جايين لهذا الطفل طيب لما بيشوف بقى على ارض الواقع ان الطفل ده الاخ الجديد او الاخت الجديدة، آه، احنا هنعمل اول حاجه اتعملت زي ما ماما وبابا قالوا ان والله هنرحب بالطفل ده ونحبه اه بس في نفس اليوم اللي الام ولدت فيه ده الام مثلا ما باتتش في نفس البيت على اساس ان في طفل جديد جه فهو م- في حاجات ما اتشرحتش و- وما بقاش لسه يعني مستوعبها لان على حسب ظروف الولاده ففي الام بتولد طبيعي مثلا ممكن تروح تبات في البيت اللي بتولد قيصري لازم تبات في المستشفى هو ما بقاش شايف ده ولسه وده كمان ما اتشرحش فالطفل بقى اول حاجه اتصدم فيها ان هو الام مش مش موجوده في البيت في نفس الليله اللي هو اتو- آه، اللي اتولد فيه اخوه فبالتالي بدا يقلق ده الاخ ده خد مني امي ده الام كان النهارده مش موجوده طب انا هنام ازاي لوحدي كل دي حاجات افكار بتدور في ذهن الطفل وانا ما بش- ما اقدرش اشرح الافكار دي قوي في ذهن الطفل لان الطفل لان انا مش ضامن الحاجات دي هتحصل ولا لا مش عارف اذا كانت الام هتولد طبيعي ولا هتضطر انها تولد قيصري في امهات بتضط- بتبقى عارفه لكن ممكن لو هي عارفه ممكن تشرح ان النهارده انا رايحه ابات عند امي اللي هي جدته يعني آه، او او النهارده رايح المستشفى هبات هناك يبقى هو هيبات عند يبقى ده قدام عين الطفل هو فاهمه وده احسن كتير دي اول حاجه في في في, في بالنسبه للطفل بعد كده مساله بقى ان هو ال ال هو هيقعد هنقعد نرضعه شويه هنقعد نلعبه شويه هنغير له شويه هو لازم يساعد الام علشان آه، آه، يشارك في آه، آه، تولي امور هذا الطفل مع الام مش الام هي اللي ماسكه الطفل ده وماسكه الطفل ده لا الطفل الكبير لازم يساعد الصغير وده بيقلل كتير موضوع الغيره عند الاطفال هي موضوع الغيره موضوع كبير قوي وهنتناوله بشق او باخر في الحلقات القادمه ان شاء الله لكن هنا وصلنا الى نهايه حلقتنا النهارده على انا على امل ان نلتقي بكم باذن الله تعالى وأنص- وانصح جميع المشاهدين ان هم يتابعوا في صفحتنا على الفيسبوك آه، في بيتنا طفل الدكتور محمد الشامي قناه الحكمه يا ريت كل اللي عنده سؤال ممكن يحطه على صفحه البرنامج وانا ه- هرد على الاسئله على صفحه البرنامج تشرفت بلقائكم على امل ان نلتقي بكم في حلقات قادمه باذن الله كان معكم الدكتور محمد الشامي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.